الجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش النفحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني اليوم بإذن الله نلتف مع كلمتي استكمال ما قد بدأناه في الجداول المخصصة لما يراعى لورش عن نافع من أوجه قصر البدل وأوجه توسط البدل وأوجه إشباع البدن قبل ما نعرض الجداول اللي عندنا النهاردة في حلقة النهاردة عندنا كلمتين كلمة الجار وكلمة جبارين في الحقيقة كتب القراءات لم تتكلم عنها كثيرا بل قالت أن الجار وجبارين الجار في سورة النساء جبارين في سورة المائدة وفي سورة الشعراء واللفظان فيهما الفتح والتقليل هذا ما قيل في كتب القراءات لكن في الحقيقة الكلمتين دول في منتهى الأهمية فاسمعوني كويس في اللي أنا عايز أأكد عليه الذي ينظر إلى كلمة الجار وينظر إلى كلمة جبارين الذي ينظر إلى كلمة الجار وكلمة جبارين هنلاحظ الآتي أن الجار الألف بعدها راء متطرفة في آخر الكلام ومكسورة الجاري والجاري في القربة والجاري الجنب وأيضا كلمة جبارين أصلها جبار وآخرها راء مكسورة ويين دي يه نون دي زيادة جبارين لبيان الجمع جبارين الشاهد ان جبار اخرها راء متطرفة مكسورة ما يخدعناش الضمير ليه والنون بتاعت جبارين عايز تقول ايه عايز اقول ان انا منذ ان بدأت حلقات رواية ورش وانا بأكد على هذا الكلام وبقول انه لورش عن نافع في الفاظ بمجرد ان نراها تقلل قولا واحدا عن هوى نفس ولا في قواعد مثبتة لذلك في قواعد موجودة بتقول كده القواعد اللي عندي بتقول ان لو جه ألف مادية بعدها حرف الراء وحرف الراء ده كان في آخر الكلام وكان مكسور تقلل الألف قولا واحدا زي النار هلاقي حد يقول لي ايه اذا انت حسمت المسألة ازاي انت طالما انك بتقول الالف بعدها راء متطرفة مكسورة اخرها راء ومكسورة انت حسمت المسألة في الجار وجباري يبقى فيها التقليل قولا واحدا لا ليه يا عم الشيخ ما اخرها راء هي مكسور اقول لك اه بس لكل قاعدة استثناء لكل قاعدة استثناء يبقى دي اول معلومة عايزين نوصل اليها النهاردة ان الجار وجبارين اللفظين دول فيهم الفتح والتقليل خلصنا من دي يبقى دي المفروض لو هطبق عليها اصل القاعده تبقى فيها ايه عايز اسمع فيها التقليل قولا واحدا بس دي عشان من مستثنيات روايه ورش خلاص كده يبقى فيها فتح وتقليل هلاقي حد تاني يرد عليا يقول لي ايه بس انت كده عرفتنا الطريق عرفت فالزم ازاي يعني طالما انك قلت ان فيها فتح وتقليل يبقى هنربطها بالبدل ما هو اي كلمه انت علمتنا من ساعه ما بدات برنامج ورش فيها فتح وتقليل تقول مربوط بالبدل مش ده اللي حصل يعني ايه يعني لما نقصر البدل هنفتح توسط البدل قلل اشبع البدل افتح وقلل هقول لك برضو دي لا انا ماشي معاك واحده واحده هقول لك دي لا الله لا منك قللتها قولا واحدا عشان بعدها راء مكسورة هقول لك عشان من مستثنيات الرواية يا سيدي ما من كل قاعدة استثناء ولا منك لما قلت لنا ان فيها فتح وتقليل سويتها بالبدل لانها مستثناة يعني معنى الكلام عشان كده في حاجة اسمها حاج مصطلحين انا بقولهم مش في الكتب مصطلحين بقولهم مش في الكتب ان انا عندي حاجة اسمها فتح وتقليل مقيد مقيد وفي فتح وتقليل مطلق انا بشاور بايدي عشان ما ننساش الاشارات دي في عندي فتح وتقليل مقيد وفي عندي فتح وتقليل ايه مطلق مفتوح ايه الفرق بينهم يا عم الشيخ الفرق في الفتح والتقليل المقيد زي موسى وعيسى وسعى اللي هو ذوات الياء اللي كنت عمال احكي فيه واقول فيه ده اللي مربوط بالبدل مقيد بقى البدل قفل عليه مقيده هفتح هقصر البدل حركتين هفتح هوسط البدل أربعة أقلل هشبع البدل ستة يبقى أفتح وأقلل نصيب الأسد الكلام ده في شأن مين؟ الكلام ده في شأن الفتح والتقليل المقيد طب الجر وجبارين الكلمتين دول بس اللي في المصحف وعلى فكرة هما الكلمتين دول بس مفيش غيرهم ده فتح وتقليل مطلق مفتوح يعني ايه فتح وتقليل مفتوح يعني قرأت البدل اتنين قرأت البدل أربعة قرأت البدل ستة برضه هتجيب فيهم فتح وتقليل جه معاه ذوات ياء مقيدة فتحتها فتحت انت المقيد يعني مثلا هديك مثال في سورة المائدة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين يا موسى دي الفتح والتقليل بتاعها ايه المقيد طب وجبارين الفتح والتقليل المطلق ازاي نركب بينهم لو انت فتحت موسى تاخد في جبارين فتح وتقليل ما هو مطلق ولو خدت يا موسى بالتقليل خلاص تاخد في جبارين الفتح والتقليل وصلت عشان كده بقول ان جبارين والجار فتح وتقليل مطلق مفتوح مع اي حاجه يجي الوجهين انا هقول لك كلمه بسيطه دارجه مع اي حاجه يجي الوجهين في الجار وجبارين حلو الكلام كده بسيط لأي حد يفهمه أي وجه البدل اللين المهموز آه، ذوات الياء اللي احنا بنتمرن عليها بتاع تثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا أي حاجة في دول يجي معاها الجار وجبارين افتح وقلل في الجار وجبارين أي حاجة خد الوجهين في الجار وجبارين خلاص كده طيب ممكن هنعرض دلوقتي الكلام اللي انا قلته هوريك بس الجدول ال ال ال الاعمده بتاعت الجدول عشان اكد عليه هو ده بس الجدول اللي معانا النهارده حتى لا اطيل الشرح اهو شوف كاتب ايه والجار في سوره النساء الايه 36 ماشي كتبت ايه مع قصر البدل فتحت بس ولا قللت كتبت فتح وتقليل ما هو مطلق حتى انا كاتب لك جنبها مطلق لما قرأنا بتوسط البدل توسط البدل يبقى فتح وتقليل مطلق لما أشبعت البدل فيها فتح وتقليل مطلق
طب جبارين نفس الكلام قصرنا البدل فتحت وقللت وسطت البدل برضه فتحت وقللت أشبعت البدل برضه فتحت وقللت وصلت وصلت يبقى مع أي حاجة أي حاجة في البدل في اللين المهموز أي حاجة يجي معاها الوجهين بتاعت الجار وجبارين ده اللي أنا حبيت بس أنبه عليه النهاردة ماشي الكلام طيب ده اللي كان معانا النهاردة ده اللي كان معانا في حلقة النهاردة حبيت بس أكد على والجار وجبارين طيب تعالوا بقى كده معايا ننتبه مع بعض النهارده المفروض معانا من سورة الأنعام من الآية 53 خلاص لحد الآية 59 في سورة الأنعام من الآية 53 إلى الآية 59 طبعا صفحة النهاردة سهلة ميسرة على الكل نسمعها كده إن شاء الله مع بعض وبعدين أنتظر اتصالاتكم بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا بآياتنا بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الله الذين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أت أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هكذا عايز أأكد النهاردة إن عملت حاجتين النهاردة محدش يقول الله هو الشيخ غير التشكيل لا ما غيرتوش ده فرش عندنا ده مش جديد بقى بالنسبة لنا أي حاجة هتحصل على طول نعرف إنها فرش يعني قلت أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح مش فأنه غفور ورش عن نافع قرأها بكسر الهمز فإنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم الفرش الثاني ولتستبين الآية اللي بعدها سبيلا ولتستبين سبيل المجرمين وما ننساش تغليظ اللام بتاعت وأصلحة وما ننساش عندنا إدغام في الآية 56 قد ضللت ما ننساش الكلام ده انا قايله ادغام دال قد في حرف الضاد قد ضللت ماشي الكلام طيب نتلقى الاتصال الاول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا شيخ حسن الله يكرمك يا حاجة راوية حضرتك، ربنا تفضلي يبارك في حضرتك الله يسترك كل عام وأنتم بخير وأبدأ بأمر الله تفضلي وحضرتك إن شاء الله.
بخير تفضلي حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين نعم.
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم احسنتي ان حضرتك ابتدينا نتعلم ح- ان احنا كنت حضرتك بتروحي لاخر الايه وترجعي تعيدي تاني تمام الجميل دلوقتي ان حضرتك ابتديت لما تيجي عند بدلات مش مربوطه بحاجه بتخلص في حينه بالظبط تمام اكملي كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح وأصلح فأنه أفندم فانه لا فانه فإنه نعم ورش دي, دي فيها فرش فانه أي أي وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الآيات تاني كده الآيات الآيات الإشباع بقى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين بارك الله فيك يا حاج رامي وبارك الله في حضرتك السلام معنا أخونا الطيب السلام عليكم السلام عليكم سيدي حسن جزاك الله الحمد لله على كويس اصبحت اليوم الله يرضى على عليك فرج الله الله يشفيك يكرمك ويعافيك الله.
غبت, غبت عنا طويلا آه، الاتصالات آه، صعبة صعبة جدا سيدي الكريم بقيت بالساعة أنا أطلب الأسبوع الفارض الله يكرم الحمد لله بارك رب الله العالمين.
فيك أخي الكريم يلا الله الحمد نبدأ لله سيدي من أين أبدأ سيدي الكريم؟
ابدأ من مطلع الصفحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا مم.
من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت لا لا إذا قض ضاد قض نعم نعم سيد نعم سيد الكريم نعم نعم.
إدغام متجانسين نعم ليس بمتجانسين متقاربين
ض- آه، مت... الدال والضاد اه الدال والضاد نعم متقاربين وليس متقاربين بالمتجانسين نعم نعم نعم سيدي نعم سيدي الكريم جزاك الله خير مم.
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بارك الله فيك أخي الطيب الله أحسنت يجزيك سيدي حسن الله يجزيك عنا كل خير خيرا جزاك حق الحبيب معنا الحاج عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا ابني الله يكرمك يا حاج بارك عائشة الله فيك الله يكرمك آه، من أول الوجه آه، ابدأي بقى من قوله تعالى قل إني نهيت حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عند عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحسنت يا حاج عائشة بارك الله فيك معنا الأخت نعيمة من المغرب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت نعيمة بالقراءة جزاكم الله خيرا خيرا جزاكي
سأقرأ بتوسط البدن أحسنتي تفضلي طب عند عند الوقوف على المد العارض كم المقدار؟
بالتوسط أحسنت.
أربع حركات اقرأي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله أهؤلاء لا ارجعي من عند اللي يقولوا أفضل نعم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بارك الله فيك يا أخت نعيمة أحسنت معنا الحاجة كريمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت بارك الله فيك يا الله شيخ يكرمك
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بس بيني بقى وهو خير تلقيق الراء أي وه- وهو يقص الحق وهو خير الفاصلين نعم
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ها؟
إلا يعلم نعم ورقة إلا أيوة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا برضو ظلمات الإيه؟
أفلا... لا معلش يلا ولا حبة أيوة إن شاء الله ولا حب مم.
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحسنتي بارك الله بارك الله فيك فيك يا شيخ سلام معنا الحاجة زينب السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا حاجة زينب ربنا يبارك فيك الله يكرمك نبدأ يلا من أول الصفحة زي, زي ما سيادتك عايز يلا وكذلك فتن
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بس أقول على حاجة اتفضل.
إحنا ناس دلوقتي بنقرا ورش صح كده أيوه يبقى نخلي بالنا بقى كمان من الغنن الحاجات دي من الله عليهم حاضر.
من بيننا أعيدها اه ليقولوا من عند ليقولوا
ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيا بآياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بجهالة بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وطبعا اللام مغلظة بتاعت وأصلحة صح؟
وأنا ما غلصتهاش اه بينيها كده شوية يا حاجة زينب وأصلح أيوة كملي بقى وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع لا أتبع أهواء لا لا لا أتبع أهواءكم مم.
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بارك الله فيك يا حاجة زينب أحسنتي معنا الحاجة صبرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ محمد الله يكرمك تفضلي بالقراءة أكرم من أول الوجه آه، اقرأي من عند قل إني نهيت نعم عايزة تبدأي من أول الوجه ولا من أول قل إني نهيت من من أول حيث وجه إن شاء انتهينا الله اتفضلي حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون ها ها وج- وإذا جاءك الذين يؤمنون يؤمنون ولا يؤمنون أنا بقرأ بحفظ بحفظ إن شاء طيب الله.
ما قلتليش بحفظ انا معلش كنت أنا اظن آسفة معلش طب اتفضلي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم من عمل من عمل منكم سوءا بجهالة ثم ثم بس خلي بالك بقى من حاجه اصطبري عليا حاضر اي كلمه حضرتك تقفي عليها يا حاجه صبره نقف بالسكون نقف بايه بالسكون ما اقولش ثم حاضر طيب دي حاجه الحاجه نمره اتنين لاحظ ان هنا ده حرف عليه شده أيوه اي ميم مشدده واي نون مشدده نقف عليها نقف بغنه مع السكون ثم اقفي كده حاضر ثم ايوه كده يلا كملي ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولن ولنستبين ولتستبين ولنستبين ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين بارك الله فيك يا وفيك حاجة بارك.
صبرة السلام أحسنت عليكم.
معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت وردة بالقراءة جزاكم الله خيرا خيرا جزاك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بس ليا ملاحظة إيه- نعم.
خلي بالك من الخاء وهو خاء خاء
هذا يلا ع- وهو خير
وهو خير الفاصلين نعم قل لو قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح لا الغيب لا مفاتحه عفوا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بارك الله فيك يا أخت وردة أحسنت مع اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحاجة أم إبراهيم تفضلي يا حاجة أم إبراهيم كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة ربنا يطمنا عليك السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي وكذا بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ب...
على خلي بالك بعضهم فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا بس عايزك تريحي الغنة شوية حاضر.
من الله عليهم من بيننا من الله عليهم من بيننا بس ما تزوديش المدود بيننا بي- بيننا مم.
أليس الله بأعلم بالشاكرين بأعلم.
بأعلم بالشاكرين مم.
وإذا جاءك الذين يؤمنون ب... يؤمنون بآياتنا قل بآياتنا قل سلام فقل.
عليكم فقل فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة نعم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده لا خلي بالك ثم خلي بالك يا حاجة أم إبراهيم أيوة.
أي ميم مشددة تبقى غنى جميل ثم تاب من بعده يلا ثم تاب من بعده مم.
وأصلح فأنه غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم بارك الله فيك يا حاجة أم الله إبراهيم يخليك بقى أحسنتي مع السلامة معنا الحاجة صباح السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله كل الخير يا شيخ محمد خيرا جزاك يا حاجة صباح أبدأ حضرتك من يلا من أول الصفحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين إيه؟
سبيل المجرمين عيد الآية دي تاني حاضر وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أحسنت يا حاجة صباح بارك الله فيك معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الملك الله يكرمك بارك الله فيك الله يخليك ويبارك فيك أبدأ إن شاء الله يلا يا حاجة فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد ال- أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ها ضللت خلي بالك نعم هيضغم الدال في الايه
في الضاد يلا قد ضللت كده أنت إذا حاجة وما فاطمة.
نعم لما تضغمي مش هتقلقلي أيوة قد قد- ضللت قد قد ضللت.
ضللت نعم نعم قد ضللت إذا وما أنا المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين خا مش خا ال...
وهو خير وهو خير الفاصلين قل وأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر عيدي تاني كده قل لو أن عندي قل قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم نعم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا إلا حبة يعلمها الألف يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين بارك الله فيك يا حاجة فاطمة وإخواننا في الكتب يقولوا ده كان آخر آه، اتصال معنا في حلقة آه، اليوم آه، في بس آه، تعليق سريع عايز أعلق عليه بسرعة في ال- ال- ال- صفحة اليوم قبل ما نستمع آه، لتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري بأكد على إدغام الدال في الضاد إدغام الإدغام لكي يتم أنا لو قلقلت قلت قاد ضللت كده أظهرت لأن القلقلة صفة القلقلة هتظهر الحرف طب عشان أضغم الدال في الضاد لا تقلقل الدال قد ضللت قد ضللت دي نمرة واحد الأمر الآخر اللي عايز أأكد عليه كلمة وكذلك نفصل الآيات كلمة الآيات طبعا فيها بدل وفيها حكم النقل بنسميه بدل مغير بالنقل واحنا اتفقنا ان اي كلمة اي الف ولام هبدأ بيها وفيها النقل اي الف ولام ال كلمة ال دي وفيها النقل وفيها النقل يجوز لي ابدأ بالالف واللام ويجوز لي ابدأ باللام على طول زي ما كنا بنقول الارض الارض زي ما برضو كده دلوقتي برضو قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر دي فيها ألف ولام أهي الأمر فيها ألف ولام صح ولا لأ وفيها حكم النقل لو بدأت بيها مش هبدأ بالألف واللام أقول الأمر وممكن أبدأ باللام بس وأقول إيه لمر خلاص كده طيب زيها كلمة إيه آلايات بس في فرق صغير إيه هو إن آلايات فيها ألف ولام وفيها نقل بس معاها البدل مع معاها الايه البدل البدل ده فيه 2 4 6 لو انت بدأت بالالف واللام اعمل البدل 2 4 6 الايات الايات الايات انما لو بدأت باللام لايات مالكش في البدل الا حركتين بس خلاص ده في حالة الالف واللام اللي معاها نقل وبدل ماشي الكلام وكده آه، انتهت حلقة اليوم جزاكم الله خيرا احنا مستمرين في عرض ال- ال- ال- الجداول ولا ننسى ان ان شاء الله الحلقة القادمة عندنا من الآية 60 للآية 68 من سورة الأنعام ما ننساش نستمع لتلاوة آه، الشيخ محمود خليل الحصري بوجه توسط البدل آه، جزاكم الله خيرا وأحسن طيب بس في آه، عايز أأكد بعد إذن بس ال- ال- لإخواننا عايز آه، أأكد آه، إن في كلمة مهمة آه، معذرة عايز أأكد على كلمة مهمة كلمة آه، غير كلمة الجار وكلمة جبارين آه، عايز أكد عليهم بس في حاجة مهمة معلش خدت من الوقت آه، كلمة الجار وكلمة جبارين أنا لما اتكلمت عنها في مطلع الحلقة قلت إن ده فتح وتقليل مطلق قلت إن فيها فتح وتقليل إيه؟ مطلق خلي بالكم من الكلمتين دول آه، عايز يعني نعتني بيهم قوي لأن دول خاصين في كلمة ورش ومفيش غيرهم في المصحف الشريف الجار في سورة النساء وكلمة جبارين في سورة المائدة وسورة الإيه؟ الشعراء وإن شاء الله هجيب عليهم فوائد أخرى غير اللي أنا قلتها في حلقة النهاردة تتم لشرح الجداول إن شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد ما تنسوش تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب رب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابعها